السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب في كتاب البيوع باب الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا هذا أول حديث صدر به الإمام هذا الباب فالنبي يقول فيه من حمل علينا السلاح فليس منا ليس منا أي من ابتلي بهذا العمل فليس منا من المسلمين الذين حققوا الإيمان الواجب وليس المراد فليس منا أنهم قد ارتدوا وقد كفروا لا هم ارتكبوا مخالفة خرجوا من الإيمان الكامل لأن الإيمان في الحد الأدنى الحد الأدنى ده اللي ما بيجيبوش والعياذ بالله يكون ارتد وفي الإيمان الواجب الذي أنت محاسب عليه اللي هو في الأوامر والنواهي وفي الإيمان الكامل والبعض بيسميه المستحب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه اللي يعمل الحاجة دي يخرج من دائرة الإيمان الواجب ولكن لا يخرج من دائرة أصل الإيمان فلا يكون مرتدا زي كده لا يدخل الجنة عاق يعني العاق ده ارتد لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف العاق أنه لن يدخل ابتداء الجنة ولكن لا بد أن يحاسب على عقوقه هذا توجيه لبعض العلماء فالدخول هنا معناه دخول أولي يعني مش هيخش ابتداء الجنة إلا بعد ما يحاسب من حمل علينا السلاح فليس منا أي من حمل على المؤمنين السلاح يكون مثلا في أمان الله وزي ما انتم شايفين بعض الناس تلاقيه سواء بقى حمل السلاح ده من ناحية دينية أو من ناحية دنيوية لأن ممكن في ناس بتحمل على المؤمنين السلاح وهم ممكن يكونوا بلطجية تلاقيه بيطلع بيه على الناس ويثبت الناس وياخد منهم فلوس فده حمل السلاح فهذا قاطع طريق وهناك من يحمل السلاح اعتبار ان يكفر الناس ويحمل عليهم السلاح لأن من كفر الناس قاتلهم في الأغلب العام اللي كفر المسلمين غالبا بيقتل فيهم وفي أيضا ناس حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صنفان من أمتي لم أرهما هما صنفان دول من النار أنا ما شفتهمش لغاية دلوقتي نساء كاسيات عاريات وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ايه تفاصيل هؤلاء فيقول الصنف ده انا عارف ان هو من النار بس لغايه دلوقتي احنا لسه ما شفناهوش وصنف يمشي في الناس باذناب البق معهم اصوات اصوات الصوت ده اللي هو الكرباج كاذناب البقر زي ديل ايه البقره كده يضربون بها الناس وفي روايه ان هؤلاء الشرط يعني الشرط يعني في اخر الزمان فلا يكن أحدكم لهم عريفا يعني لا يكن أحدا أحدكم خادما له ولا معينا له الذين يعذبون الناس بغير حق فيقول النبي من حمل علينا السلاح سواء كانت بلطجة سواء كان قاطع طريق سواء كان عنده غلو في الدين سواء كان مؤذي ويعذب الناس فليس منا ومن غشنا وهذا هو الشاهد فليس منا غشنا كمسلمين لأن الأصل بين المؤمن وأخيه النصح الأصل الدين النصيحة أما أنك تغشني وتضحك عليا لا ليس منا ويحكي إن النبي عن أبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبين قد إيه إن الموضوع ده خطير مر صلى الله عليه وسلم على صبرة صبرة دي اللي هي الكوم كومة من إليه من الطعام قال فأدخل يده فيها يعني وضع صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام المفترض يقول له ايه على طول يقول له يعني يجاوب هو ضرب ايده صلى الله عليه وسلم فلقى بلل فقال أصابته السماء يا رسول الله أنا ماليش دعوة ده جاي من فوق أصابته السماء فقال النبي أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس يعني هي السماء يعني جاية من تحت ولا إيه ما المفترض يعني جاية من فوق لكن أنت خدت اللي فوق ده ورحت إيه؟ مخبيه تحت زي واحد عاوز يشتري شقة وهو عارف صاحبنا اللي بيبيع عارف ان الشقه دي فيها مشكله او ديت واخده ايه مشكله معينه وبتاع يقول له ايه بص وريله الدور الثالث طب انا عاوز اشوف الثاني لا انت ده في الثاني ده هتلاقيه في العقد لكن الثالث اللي انت هتشوفه بعينك دلوقتي فيضحك عليه ويخليه يشوف ده عشان ده فيه عيب وهو عارف كده كويس جدا عارف ان فيه عيب هنا وده هيجي معانا دلوقتي حكمه ايه وخطره ايه قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا طبعا الغش ده يدخل فيه كل الأنواع شي واحد يقول يجي يقول لك بس هو الغش بتاع تالتة ثانوي عشان بيحقق- بيحدد المصير ان شاء الله مش يكون فيه مشكلة ليه ان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة في واحد في تالتة ثانوي بيقول لي إيه، بس معانا يعني ما عشان إيه، اللجنة اتفتحت طب انا ده أنا قاعد ساكت ما كله بيغش جت عليا انا اه جت عليك انت لان لو الكل بيعصي الله انت لا تعصي الله بس يكون- يعني يكون- ما هو كله بيتكلم طب بيعيط ورايا وقاعد امال يعيط وبتاع ويقول لي ارحمني وبتاع انا ابويا ميت وامي مش عارف ايه وبتاع ويدنه يعيط عليا ما- يعني ما- مش هنرحمه ده والله يرحم نفسك من النار يوم القيامة ماذا أنت قائل لربك عما ت- تناول الايه الولد ده بتاع ده ممنوع انك تغش ولا تغشش شرعا لا يحل ليك طب لو واحد بعت لي الامتحان متسرب على الواتس لا يحل ليك انك تبص عليه ده هو اللي جالي لا يحل ليك طب ولو بعت لك موقع وحش اتفرج عليه لا يحل ليك يا جماعة الحرام حرام استثناء واحد بس لو الموضوع اتسرب للأمة كلها فبقى للعامة كلها فحينئذ يعني البعض يرى أنك تتساوى مع غيرك فعادي ترى ملت لكن تخص بهذا الكلام لا يحل المدرسين اللي بيكون أحيانا يبقى عارف الايه الامتحان مش في ثانوي يعني أو أقل, أقل من ثانوي في بعض المراحل أو الجامعة يدخل يروح ي- ي- ياخد درس عند معيد معين ليه المعيد ده يقول لك ما شاء الله شرحه جميل لا هو الورقه اللي بيديها لك في الاخر تبقى اجمل لان كل الناس اللي حضروا له قبل كده بيقول لك ايه ان الباشا بيسرب الامتحان في في في ثوب انا بقول لكم اهو ركزوا على السؤال ده مفتوح انت عليك بقالك 15 سنه سبحان الله مفتوح عليك لا ينخرم منك ايه شيء كلما وجهت بشيء وسبحان الله كما كانت عائشه تقول عن النبي كان اذا راى رؤيا وقعت كفلق الصباح زيها زي الصبح كده ما ينفعش هذا غش لا يحل لك لأنك تكون في اللجنة وتغش فالنبي يقول من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار وقعد يقول لك ايه بس بفضل الله شوف انا قدرت ايه ظبطته لك اهو شفت خليته لك ايه يمضي وهو ايه ما خدش باله اه إن- فين فين فضل الله ديت اللي انت بتقول بفضل الله ما ينفعش أحد الصحابة كان يقول والله لولا الإسلام لرأيتم مني ما, لا رأ- ما لم تكونوا تتوقعوا ليه هو كان خداع في الجاهلية فبقول لولا أن الإسلام بس الباب ده منعه الله كنت شفته إيه وكان عمرو بن العاص من أنكر العرب عمرو بن العاص واللي يقرأ له قصة وهو رايح يتكلم مع النجاشي عن الحبشة يعرف إن ده من كان من أكثر الناس مكرا وخديعة في العرب يقول وما هذبني إلا الإسلام أنا كنت ناويلكم نية بس هو الإسلام قال لي اخشع يا عمرو سبحان الله دايما الإنسان يقول لك يستعمل دايما مهاراته في الخير مش يجي مثلا ربنا يشرح صدره للاستقامة وكل يوم خناقة تقول ايوه عايش صح أنا بغضب يعني إيه أنت بتغضب يعني كلنا كده في البيت أنا مولود أصلا تعب بطن أمي وأنا نازل لأن ابن شخصيات بنزهق كده بسرعة لا لازم تهذب نفسك الشريعة أتت عشان تزكي هذه النفس فأنت بقى خداع مكار تهذب نفسك ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصة عجيبة جدا لحيوان هو القرد ويقول لك قد إيه إن حتى الحيوانات فطرت على عدم الغش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة له وكان زمان الخمر في كانت كانت مباحة بيعها بل الصحابة كان بيشربون الخمر في بداية الإسلام كان عندهم الخمر دي كالماء فكان يبيع الخمر في سفينة له ومعه قرد في سفينة الراجل ده معاه قرد ماشي معاه في السفينة وكان يشوب الخمر بالماء يعني جاي بيجيب ايه ويحط ده في ده فالقرد شايفه ومتابعه وشايف ان المية بتتحط في ده بتاع وكان يبيع وياخد فلوسه كده فأخذ القرد الكيس السرة فصعد ايه الذروة الذروة دي اللي هو عمود الايه بتاع السفينة اللي بيتحط عليه الشراع راح طلع فوق خالص يا ابني انزل خد الكيس وطلع فوق طبعا خد قلبه ده معاه وفتح الكيس فيقول النبي فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين سبحان الله عشان انت كنت بتخلط ده بده كل واحد خد حقه اه سبحان الله الحرام لا يدوم الحرام لا يدوم فان القرد ده الله عز وجل رغم ان هي ظاهرا يعني وكانه بيلعب لكن الله أراد أن تكون هذه القصة عبرة لهذا الرجل وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصها علينا حتى ننتبه ممنوع الغش ده سبحان الله لذلك في قصة عجيبة أن أبي سباع يقول اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأسقع فلما خرجت بها أول ما خرجت أدركني جري ورايا يجر ويزهره قال اشتريت قلت نعم قال له انت كده اشتريت اه طب خلي بالك بس من حاجة عاوز اقولها لك عشان ايه وانت ماشي كده قال أبين لك ما فيها قلت وما فيها قال إنها لسمينة ظاهرة الصحة بقول له خلي بالك دي تخينة وبتاع والكلام ده كله يعني ايه يعني قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما عاوزها سفر ولا لحم أصل لو سفر دي مش بتاعت السفر قال أردت بها الحج قال ارتجعها لو تحج بيها يعني هتسافر لا لا لا هات هات فقال صاحبها ما أردت إلى ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد علي قال له الله يهديك هترجعها ليه شوف شوفوا إيه اللي خلاه يتحرك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه سبحان الله هذه القصة وإن كان فيها ما قال لكن الحديث الواضح جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بينا بورك لهما في بيعهما ما ينفعش تغش ولذلك في خيار في البيع يعني احنا في المسلمين انا لو اشتريت حاجة دلوقتي عارفين ان لما تيجي تشتري حاجة يقولك ان البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذا الشرط لا يوجد في الشرع انا خدت الحاجة لقيتها معيوبة يعني لا ترد ارجعها لك اقول لك ايه هذه فيها عيب كانوا زمان واحد يبيع جارية فيعمل لها ايه ايه يحط لها كده زي مكياج كده ايه بيضها فيجي واحد يشتري جارية أوروبا فيشتريها يا دوب يطلع يا آخر الشارع لها الكونغو إيه ده يا جماعة وبتاع يحمر تيجي الشريعة تقول يحل ليك إنك ترجعها ليه؟ لأن هذا حمم جارية يعني غير وجهها وضحك عليك عارفين الجماعة اللي بيبقى عربيته نازلة من على الكوبري مرتين ووقع ويروح داهنها كده وبتاع ويظبط الدنيا اه ويجي تقول له ايه عامله حاجه دي يقول لك إيه؟ فابريكا بص تشرف انت يا عم حاج انا قلقان منها وبتاع لا يكون فيها غلطه ولا حاجه اقول له شوف لا والبعض بقى الاطهار الابرار الاتقياء اللي عارفين الحديث يروح يقول لك ايه بص انا ماليش دعوه هي قدامك يعني. انا ببيع اللي قدامك دي على كذا يقول لك كده وانا ماليش دعوه انا قلت له هات ميكانيك اللي انت عاوزه ليه ليه لا اصل انا نجم ده انا عاملها عند واحد شوف لو ايه جه مش هيكتشفها لا يا حبيبي بدون ما يجيب ميكانيكي انت لازم تقول له هل اتاك حديث الرش في العربيه دي العربيه دي مرشوشه مرشوشه مرتين واخويا لبس فيها في جبل قبل كده عشان تبقى انت عارف لازم تبقى واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بينا بورك لهما في بيعهما الشقة دي كام؟ 170 والمتر بكام؟ ب 4000 اضرب 170 في 4000 تقيس يا مسكين بقى انت وانت بت... انت انت والزوجه بقى بتفرشوا فتقول لك ايه احنا والله انا انا كنت فارق انا كنت جايبه الدولاب على كذا طب هو مش عاوز يخش ليه طب نقيس كده تاني 158 الراجل باع لنا على 170 اصل مش عارف في متر كده ايه طالع على الجيران وفي مش عارف ايه في المسقط قاعد عمال يحسب لك شوية أمتار كده أنا مالي ومال القصة دي يا جماعة أنا هاخد صافي كام يا ابن الحلال هتاخد صافي كام عاوز الحق يعني أوي أوي أوي مية تسعة وستين ونص يعني أنت كرمني في النص يعني مية وستين ليه نضحك على الناس ما تقول له قول له يا سيدي أربعة ومية وقول له الأمتار صح قول له أنا عارف إن هي الناس بيبيعوا أربعة بس الناس بتغش أنا ببيع أربعة ومية ومش هغش وقيس وشوف فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بينا بورك لهما في بيعهما ما تنبسطش إنك العربية بعتها زي ده خمس ست تلاف عشان الراجل ما هرش الموضوع لا ده أنت تقول له ده النهاردة بيضربوا العداد بتاع عدد الكيلوات يقول لك يبيعوا كده يقول لك كذا يقول لك إيه استعمال طبيب يعني إيه استعمال طبيب عاوز يقول لك يعني استعمال طبيب ده كان ايه كانت العياده فوق البيت كانش بياخدها خالص ولا بيستعملها والكلام ده كله ويروح يعين المسكين لاعب في العداد وانت بقى مسكين تشرب وتاخد الكلام ده هو بقى مبسوط قوي سبحان الله هذا المال لا يبارك الله فيه اي غش بقى اديك انت عارف اهو يكون انت وسيط بين ايه بين الراجل وبين شغال مهندس تشطيب انت هتشطب لي العماره دي اه شطب لي الشقة دي يا ابن الحلال اه تاخد كام في التشطيب يقول لي انا هاخد عشرين الف طب يعني انت هتجيب لي الناس وكل حاجة وتاخد عشرين اه ادي العشرين اهم يا حبيبي كده تمام خدت اللي انت عاوزه اه يلا اشتغل بتاع المحارة يجيبه متفق معاه المتر بكام بتمانية ويقول له راجل بكام تسعة ونص دي اسمها ايه دي دي اسمها حمادة يقول لك لا ما أنا- هو على فكرة هو لو راح اتفق عليه من ورا هيقول له تسعة ونص يا حبيب قلبي هو لما جابك جابك ليه عشان انت اللي فاهم وانت اللي هتعرف تجيب له الناس الصح قول له يا سيدي قول له انا هاخد أربعين ألف قول له هاخد مئة ألف يقول لي لا ده انا اقلل في النسبة والهبشة كلها في التانية خلاص انت بتاكل دلوقتي مال في مشكلة كبيرة جدا هذا المال لا يحل لي وللأسف الشديد في ناس كتير شغالة كده يبقى وسيط لازم تفرق بين انك وكيل ولا انت اللي بتعمل ولا مستأجر الوكيل ده اللي هو ايه لو سمحت انا عاوز تجيب لي الكتاب ده خلاص انا راح اجيب لك الكتاب ده انت وكيلي الان رايح تجيب لي الكتاب ده الكتاب ده انت اشتريته بكام بتلاتة جنيه وريال تيجي تقول لي تلاتة جنيه وريال طب وانا حسابي فين اديهولك انت دلوقتي المشوار ده بكام انا هعمل لك الموضوع ده هاخد 10 جنيه خد ال 10 جنيه اهي هات لي الكتاب الكتاب ده ما ينفعش تاخد عليه جنيه في فرق بين ان هو متفق معاك كده وفي فرق هو متفق معاك ايه انت اللي هتشطب يا عم الشروه دي كلها على بعضها بقولها لي في الاخر والله هي كلفتك 10 قروش انت قلت 40 قرش مش عليك حاجه لأن على حسب الاتفاق من الأول والتسعة وتسعين في المية من الناس بيتفقوا مع الشباب المهندسين على إنه إيه على إنه وكيل خد يا سيدي وهات أنت إيه العمال واشرف عليها والكلام ده كله فما ينفعش يضحك إيه عليه فنسأل الله أن يرزقنا المال الحلال ويغنينا بفضله عمن سواه وأسأله سبحانه لي ولكم حسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم